انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
كان زمان لما يهلوا على المسرح هما الفرحة اللي بجد كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك
انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلودة واسمعودة ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعتون جوزوه أحلى يا ماما ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوس الخطيب على تسعينات اف ام
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات FM
يا مساء السعادة والجمال على تسعينات FM هنقول أحلى كلام معاكم بوسي الخطيب وكان زمان والنهاردة مش هنقول أي كلام ده كلامنا النهاردة في المليان عن أحلى ثنائي لا المرة دي مش هنقول ثنائي المرة دي هنتكلم عن أحلى ثلاثي
يا مين شغلي مشتري للحب ويكون مفتري يا مين شغلي مشتري للحب ويكون مفتري فتح المزاج فتح المزاج فتح المزاج قربوا يا ولاد قربوا يا ولاد شكلها حلو وبقها حلو ورمشها يتغنى في مواويل بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل حبيبي طبعه حال وكلمة طويلة يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة آه حبيبي طبعه حال ثلاثي أضواء المسرح علامة مميزة في عالم الكوميديا تجربة كده فريدة من نوعها كوميديا غريبة محدش كان متعود عليها إيه، نوع جديد أول مرة يتجمع تلاتة آه، مع بعض وينسجموا وينسجموا مع بعض بالشكل ده ويعملوا كيمياء بديعة ما بينهم كأنهم واحد جورج سيدهم سمير غانم والضيف أحمد آه، بدايتهم كانت في الستينات يعني آه، بالظبط كانت آه، كانت ايام 1967 طبعا ايام النكسه وكانت الدنيا واقفه خالص الحياه كانت متوقفه طبعا الشعب كان في حاله اكتئاب فظيع جدا بسبب النكسه آه، قام جورج سيدهم آه، جورج آه، سيدهم آه، كلم آه، المخرج الكبير محمد سالم وهو كان مخرج تلفزيوني كبير في الوقت ده آه، وقال له احنا لازم نعمل حاجه قال له يعني انت هتفتكر هنعمل ايه يعني انت شايف الدنيا واقفه قال له لازم نعمل حاجه لازم نفكر في حاجه نعملها في الوقت ده كانت ال- المسارح متو- متوقفه تماما كانت ال- البرامج ال- الكوميديه في التلفزيون برضو متوقفه ما فيش برامج كوميديه في التلفزيون آه، جورج سيدهم قال له انا هفكر وبعدين هرد عليك المهم راح جورج سيدهم للاسكندريه وقعد يومين هناك وهو هناك بالصدفه قابل مين قابل محافظ الاسكندريه وقال له انا عايزك تجي لي في مكتبي وفعلا آه، راح جورج لمكتب آه، المحافظ وقال له انا عايزك آه، تعرض مسرحيه في اسكندريه قال له طب ازاي يعني هنعرض فين في الضلمه انت شايف ال- الانوار متطفيه في كل مكان يعني الشوارع ضلمه هنعرض فين قال له ما تقلقش انا هعمل لك تسهيلات في كل حاجه وهديك مسرح الشاطبي آه، ببلاش يعني مش هتغرم فيه اي حاجه كمان هنأجر آه، معهد آه، رقص ت- تتدربوا فيه وتعملوا فيه البروفات بتاعتكم كمان هخلي غرف تنشيط السياحه تديكوا اعانه آه، يوميه كانت 15 جنيه وبعدين زودوها ل 30 جنيه فعلا آه، بالنسبه لجورج سيدهم دي كانت حاجه عظيمه جدا آه، هيعمل مسرح وحاجه كان بيتمناها آه، اتصل فعلا بمحمد سالم المخرج التلفزيوني المعروف في الوقت ده واتصل بيه حسين السيد آه، اللي هو الشاعر الغنائي وهم كانوا آه، مع بعض بيكملوا الثلاثي يعني كانوا الضلع الرابع والخامس لثلاثي اضواء المسرح وفكروا ان هم يعملوا آه، مسرحيه من فصل واحد ويسموها حواديت آه، ابتدوا ان هم بقى يشتغلوا على نفسهم كويس قوي ويتدربوا ويعملوا بروفات كتير كتير قوي علشان يطلعوا المسرحيه باحسن شكل آه، ابتدوا يعملوا دعايه لل- للمسرحيه لدرجه ان آه، جورج كان عنده عربيه كبيره قوي كان شاريها من الرئاسه بيقول ان هي كانت عربيه عبد الناصر آه، كان شاريها آه، هي عربيه التشريفه بتاعته وكان شاريها من الرئاسه اللي فخامتها كانت بتقضي 18 واحد يركب فيها نزل بيها آه، شوارع اسكندريه وابتدى ي- يدعو الناس للمسرحيه وعملوا دعايه كبيره قوي للمسرحيه عشان ينزلوا الناس من بيوتهم علشان يحضروا المسرحيه وفعلا يوم افتتاح المسرحيه وطبعا الفرقه آه، حالتها النفسيه صعبه جدا وخايفين جدا ومتوترين جدا وقلقانين لحسان الناس فعلا ممكن ما تنزلش ممكن ما تستجبش ال- آه، ان هم ينزلوا يعني حالتهم مش يعني كوميديا ايه ومسرح ايه احنا في ايه ولا في ايه فكانوا خايفين جدا وفعلا آه، يوم الافتتاح نزل آه، جورج ليه شباك التذاكر عشان يطمن ولا يعرف ايه اللي حصل وهو مرعوب لكن حصلت المفاجأة تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني ونعرف ايه المفاجأة اللي مستنية جورج سيدو يلا بينا نطلع فاصل يا بابا ادم عملتوا ليه فينا كده معانا ثلاث حكايات ينفعوا للسيما روايات لو مثلناهم زي ما عشناهم والنبي يكسبوا الوفاء والنبي يكسبوا الوفاء سكوت لكن بارتي من صغري فتحت عينيا على هرب حي البطلية مستوظف عنده أم زكية وقالوا لي امسك نضارة حوالين سراديب الحارة وإن حد بعت سنارة ابقى ابعت لينا إشارة وقالوا له امسك نضارة حوالين سراديب الحارة وإن حد بعت سنارة ابقى ابعت لينا إشارة أتاريها شغلانة منحوسة وملهاش مستقبل اولها صوفيا واخرتها بوابه مسامر طريقه شغلانه منبوسه وملهاش مستقبل اولها صوفيا واخرتها بوابه مسامر عنها وفي ليله اللعبه انكشفت وفي يوم وليله الحاره اتكنست والخاله زكيه رقبتها اتقطمت وجريت من الحاره على الشارع والخ الخ اطلع من نقره الجحضانه ومن فخ لفخ والدنيا تشل وتهبل طخ طخ طخ طخ طخ طيخ، طخ طخ طخ طيخ، طخ مبسوطة يا ماما حواء مبسوط يا بابا آدم لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول ايه كنا نقول اعتقونا علشان يخلفونا في العهد اللي احنا فيه في العهد اللي احنا فيه ورجعنا لكم تاني وكنا بنقول ان جورج سيدهم آه، كان آه، قلقان تعبان آه، خايف محدش يقدر يحضر العرض المهم نزل لعامل الت- التذاكر عند شباك التذاكر وساله تذاكر وساله آه يا ترى التذاكر اتباعت اتفاجئ ان التذاكر اتباعت لمده اسبوع قدام كان هيموت من الفرح وفرح الفرقه كلها وده كان بالنسبه لهم طاقه ايجابيه آه، كبيره جدا ان هم يقدموا المسرحيه باجمل حاجه آه، باجمل ما فيهم يعني ويطلعوا احلى حاجه جواهم وفعلا آه، نجحت آه، مسرحيه حواديد ودي كانت اول مسرحيه لثلاثي اضواء ال- المسرح آه، مسرحيه كان فيها سمير غانم كان فيها جورج سيدهم كان فيها الضيف احمد
يا صاحبي لا مؤاخذة اتأخرت عليك شوية بابا ما قال لي عندي الحلاق ياخد لي دقي
يا رب كان نزل بالموت وخد رقبتك صاحبي شفت الفلافشيستان ده دوتها النبي يا اخويا النبي يا اخويا
عايزه اقول لكم ان مسرحيه حواديت دي كان ليها حواديت معايا ومع جورج سيدهم آه، جورج سيدهم بيقول انه كان في البروفات ما كانش ما كانوش بيلبسوا بقى وي- وي- ويلبسوا الشخصيات هم كانوا منشغلين جدا ان هم يعملوا بروفات وي- وي- ويحفظوا كويس قوي عشان لما يعرضوها تبقى تمام فبيقول انا ما ما شفتش سمير وهو لابس عروسه لابس آه، واحده ست في هيئه عروسه وهو ما ما- ما شافوش المهم اول ما طلع آه، سمير غانم وبيقول له يا صبحي وهو شافه بالمنظر ده هو بالنسبه له بيقول دي عروسه من التتار وفعلا نط جري آه، على الجمهور خايف فعلا خايف مش مش بيهرج وطلع يجري وهم يندهوا عليه يا صبحي يا جورج وهو كان فين كان عند الكورنيش خلاص آه، هرب من آه، صبحي من آه، العروسه التتاريه انا عايزه اقول لكم ان ال- انا لما كنت وانا صغيره بشوف ال- المسرحيه دي واشوف سمير غانم هو لابس عروس انا بجد كنت فعلا بخاف منه كنت بحس انه حاجه مش طبيعيه وطبعا كنت صغيره مش فاهمه بس فع- كان فعلا شكله مخيف جدا آه، نجحت زي ما قلنا مسرحيه حواديت نجاح منقطع النظير والناس كانت مبسوطه جدا جدا واقبال شديد جدا آه، بعد كده ابتدوا يعملوا بقى سكتش دكتور الحقني آه، كان آه، سكتش برضو قوي جدا و- وحقق آه، شعبيه جامده جدا ونجوميه جامده جدا آه، لثلاثي اضواء المسرح آه، لدرجه ان الناس كانت ماشيه في الشوارع في الوقت ده آه، دكتور الحقني دكتور الحقني ويغنوها بينهم وبين بعض في اي مناسبه وفي اي مكان آه، وفعلا في الوقت ده آه، بقوا ثلاثي اضواء المسرح آه، نجحت المسرحيه زي ما قلنا وكانوا انجح آه، فرقه في مصر في الوقت ده في الستينات وطبعا عرفان ل- للج- للجميل بقى عشان خاطر آه، محمد سالم هو اللي اكتشفهم وهو اللي ابتدى معاهم المشوار آه، اقترح آه، جورج سيدهم اني ال- نسمي آه، يعني الفرقه باسم آه، ثلاثي اضواء المسرح ده لان محمد سالم في الوقت ده كان بيعمل آه، برنامج تلفزيونه تلفزيوني اسمه اضواء المسرح آه، زي ما قلنا ثلاثي اضواء المسرح بقوا يعني موجودين في كل الحفلات آه، في حفله اضواء ال- المدينه كل سنه آه، بجانب مسرحياتهم الناجحه جدا جدا آه، كمان آه، دخلوا عالم السينما آه، بقوا موجودين في الافلام السينمائيه ال- الغنائيه والاستعراضيه بشكل قوي جدا في معظمها آه، زي 30 يوم في السجن مع فريد شوقي زي مع حسن يوسف آه، ونجاة في شاطئ المر- المرح اخر شقاوه المجانين الثلاثه آه، ومع سعاد حسني في خدنا اجازه والمقطع الرهيب آه، اللي عمله المشهد الرهيب اللي عمله سمير غانم اللي كان اقوى معلق رياضي آه، في مصر في الوقت ده
لو انت قاعد في مدرجه درجه تانية هيبقى على شمالك لو انت قاعد درجه ثالثه هيبقى في النص لو انت قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه لان المباراه مش مذاعه لا كل عمل عمل عاشور كل عمل عمل عاشور
لو انت قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه لان المباراه مش مذاعه منتهى الكوميديا منتهى خفه الدم فعلا سمير غانم قنبله الضحك يعني آه، حصل بقى محطات كتير في حياة آه، ثلاثي أضواء المسرح آه، زي كده محطات مع آه، جمال عبد الناصر حصل إيه بقى؟ حصل نوادر كتير قوي زي مثلا ان بنت عبد الناصر آه، منى عبد الناصر كانت بتقول آه، لوالدها آه، ده ده في فرحها يعني هي اتجوزت في الوقت ده وكانت عايزه في فرحها آه، بتقول له عايزه دكتور الحقني فقال لها دكتور الحقني مالك يا منى انت تعبانه ولا ايه قالت له لا يا بابا انا عايزه آه، فرقه دكتور الحقني طبعا عبد الناصر يعني ما, ما مش فاهم يعني في ايه عايزه ايه المهم اتصل بالمشير عبد الحكيم عامر آه، منى عايزه دكتور الحقني و- وهات لنا الفرقه دي هم طبعا كان من الع... يعني من العيله وتبع العيله فيعني عايزين يجيبوا إيه، يعني يفرحوا العروسه وام العروسه ان هم يجيبوا لهم آه، احلى فرقه والفرقه المشهوره في الوقت ده المهم فعلا آه، جت آه، فرقه ثلاثي اضواء المسرح عشان يحيوا فرح آه، بنت جمال عبد الناصر منى عبد الناصر وعملوا سكتش آه، دكتور الحقني عايزه اقول لكم ان في الوقت ده سمير غانم في احد اللقاءات التلفزيونيه بيقول انا كنت مرعوب جدا احنا هنضحك مين هنضحك عبد الناصر اللي عمره ما ضحك وبيبتسم يعني نادرا ولو ما ضحكش طب هيعمل فينا ايه طيب يعني ولو ما ابتسمش يعني ايه اللي هيحصل فينا المهم فعلا آه، جم الفرح وابتدوا في سكتش آه، دكتور الحقني والجمهور وعبد الناصر قاعد آه، في اول آه، الصف وكان ليه يعني طريقه كده ان هو بيمد ظهره قدام ويحط ايده كده ويفضل باصص آه، لفوق سمير غانم بيقول انا مجرد ان انا شفت عبد الناصر آه، انا اترعبت كان ليه نظره ثاقبه كده نظره صعب انك يعني آه، تحاول تحط تبعد نظرك عنها آه، كان بيحاول بقدر الامكان يبعد وشه ويبص كده التفاته بسيطه يلاقي عبد الناصر ما بيضحكش كل الناس بتضحك وهو ما بيضحكش يقول يا نهار ابيض امتى السكتش يخلص وطبعا جورج سيدو عمال دكتور الحقني و... والتاني هلا هلا هلا هلا وعبد الناصر ما بيضحكش طب يعني خير يا رب السكتش يخلص تعالوا بينا نطلع فاصل ونعرف ايه اللي حصل آه، مع ثلاثي اضواء المسرح وايه اللي وع- وعبد الناصر عمل معاهم ايه وليه سمير غانم كانت ركبه بتخبط في بعضيها يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني كنت موت كنت موت يا حلوة يا بطة نبي حرسك يا اختي يا غطة يا صغنن باص البوس يا اخواتي يسلم فوق بس بس بس بس ايه ده؟ ايه يا ستي؟ ايه اللي ماسكاه في ايدك ده؟ ده كنت موت اخر العنقود يا اخويا كنت ايه؟ موت انت عايزه ايه يا ست؟ اشغله اوظفه اه اهلا اهلا اهلا انت هتعرف تشتغل ايه يا شاطر؟ كل حاجه آه اصلا انا لهلوبه له ايه؟ لوبه مش كده يا مامي؟ يا ست شايف الطعامه شايف اللطافه كوتي كوتي كوتي كوتي كوتي كنت موت يا حلوة يا بطة انا بحرسك يا اختي يا قطة يا صغنن باص الام اخواتي يسلم فم بس بس الله ايه ده انا خلاص شغلتك عني روح شوف الزبون اللي هناك ده يلا بس يا طنط آه، انا مش هوصيك عليه تخلي بالك منه كويس قوي تريحه وتدلعه وتهشتكه وتمشتكه ده انا خلفته على 14 بنت لا لا لا كوني مطمئنه قوي يا ست هانم هيكون مبسوط خالص كده انا مخلدك بعافيه يا اخويا الواد خلي بالك منه لو يزعل طبطب على كتفه لو يغضب تضحك وتلطف الواد منس هانم خلي بالك منه لو يزعل تضحك وتلف لو يغضب طبطب على كتفه يا ستي خلاص خلاص خلاص مع السلامه اتفضلي بقى خلينا نشوف شغلنا اتفضل يا سيدي ادي البضاعه اهي وادي جنيه هتاخد منه 77 قرش بس والباقي ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم آه، ثلاثي اضواء المسرح آه، جمال عبد الناصر آه، طبعا زي ما قلنا قاعد في اول صف آه، بيسمع دكتور الحقني وكل اللي حواليه عمالين يضحكوا وسمير غانم مرعوب ما بيضحكش عبد الناصر طب نعمل ايه نضحكه ازاي المهم خلص السكتش من هنا بيقول انا خدت بعضي انا والفرقه وجرينا بجد ما ما فيش اي كلام تاني آه، المهم مرة مرة مرت السنين ومر الوقت وعبد الناصر كان في حفلة من حفلات آه، 23 يوليو في مسرح الزمالك وطلب بنفسه سكتش عبد المعطي آه، أبناؤنا في الخارج والسكتش ده كان بيضحك بشكل رهيب جدا لدرجة إن عبد الناصر كان كل ما يسمع آه، عبد المعطي اللي كان بيقولها آه، جورج سيدهم كان بيموت من الضحك لدرجة إنه كان بيرجع آه، دماغه لورا من كتر الضحك
مساء الخير النهاردة وصلتني رسائل كتيرة من بعض من أبنائنا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد برا والحقيقة مامعاتهم زعلانة قوي لأنهم من ساعة ما سافروا برا ما بعتوش أي رسيل في حلقة النهاردة هتصل بمامتي والحقيقة مامته آه، اتصلت بينا من كفر بطاش وجت مخصوص عشان تكلم ابنها فأنا هتصل بعماتي هتصل بمامته هصالحهم على بعض لأن عماتي من ساعة ما خد الإعدادية وسافر بره ما بعتش إيه رسيل عليه عليه يا بلاد بورا عليه يا أخ عماتي عليه بلاد جوه بتنادي بلاد بورا عليه انا الطالب عب معطي عب حقك حق شراب عضو البعثه التعليميه بالمعهد الزراعي بتفينا الو الو انا الطالب عب معطي عب حقك حق شراب عضو البعثه التعليميه بالمعهد الزراعي بتفينا
أنا الطالب عبد المعطي وفعلا كان سكتش يضحك جدا آه بعد كده آه، ثلاثي أضواء المسرح آه راحوا لمحطة تانية آه جديدة عليهم هي محطة الفوازير عايزة أقول لكم إن الفوازير آه، في الستينات كانت في الإذاعة آه وال أو وأول حد عملها في الإذاعة كانت آمال فهمي وكانت عبارة عن أسئلة آه، وال- او فزوره والجمهور بيجاوب عليها عن طريق ان هو يبعت آه، جوابات آه، عن طريق البريد آه، بعد كده محمد سالم فكر انه ي- يستخدم او يخلي آه، ثلاثي اضواء المسرح آه، يعملوا آه، فوازير في رمضان والفوازير تكون عباره عن يعني حكايه آه، بس حكايه في شكل سكتش بقى يكون حكايه آه، كوميديه وفيها استعراض وفيها غنى آه، تكون متكامله آه، المهم فعلا عملوا آه، فوازير آه، رمضان والفوازير نجحت جدا لانها برضو كان نوع جديد آه، بالنسبه للشارع المصري في الوقت ده آه، نجحت وكان عليها اقبال شديد جدا لدرجه ان الناس كانوا بيستنوها كل سنه علشان يحلوا الفوازير وعلشان يستمتعوا بيها
وزير فو وزير رمضان فو وزير رمضان فو وزير رمضان فو وزير رمضان فكرة بسيطة من غير زيطة فكرة بسيطة من غير زيطة ما فيهاش ولا عقدة ولا شنيطة فكرة بسيطة من غير زيطة فكرة بسيطة من غير زيطة ما فيهاش ولا عقدة ولا شنيطة ما
زي ما قلنا نجحت الفكرة قوي قوي وكان عليها إقبال شديد جدا وكانت الناس بتستنى فوازير آه، الثلاثي أضواء المسرح كل سنة آه، بعد فترة ومع نجاح كبير جدا لثلاثي أضواء المسرح وكانوا في بداية حياتهم وفي شبابهم وناجحين واستمرار آه، في النجاح وكل ما يدخلوا أي عمل كان بينجح بشكل مش طبيعي لكن آه، جت حاجة قدرية وقفت ده كله آه، وفاة الضيف أحمد آه، ضيف احمد ما كانش بس آه، يعني مجرد ممثل بسيط جوه الفرقه كلنا ممكن ما ناخدش بالنا منه آه، قوي زي آه، سمير غانم وزي آه، جورج سيدهم بس انا عايزه اقول لكم ان الضيف احمد كان العقل المدبر والمفكر للفرقه هو اللي كان بيختار النصوص هو اللي كان آه، بي- بيشوف الادوار وهو اللي كان ساعات بي- بيألف النصوص كمان ويوزع الادوار وكان آه، يعني هو ال- ال- آه، كل حاجه وبيدير الفرقه كان آه، كل حاجه في الفرقه هو فعلا العقل المدبر للفرقه آه، بيقول سمير غانم ان في اللحظات الاخيره بقى لاحمد للضيف احمد ان هم كانوا راجعين آه، من الاردن آه، كانوا بيعرضوا مسرحيه هناك وراجعين وهم في المطار آه، لقى الضيف احمد كان يعني واخد جنب وسرحان على طول وكل ما يكلمه يقول له البروفات النهارده يا سمير البروفات النهارده يا سمير كان عامل مسرحيه لكل واحد عفريت ودي كانت اخر مسرحيه عملها الضيف احمد وكان مخرج المسرحيه وبرضه ممثل فيها لكن المسرحيه وقفت وما كملتش بموت الضيف احمد آه كل ما يساله مالك ت- يقول له النهارده البروفا النهارده البروفا فيقول له طب احنا يعني يا ضيف احنا لسه راجعين طب آه، ن- نريح شويه ول- و- ونبتدي من بكره قال له لا يا سمير ضروري البروفا علشان خاطر احنا هنفتح بعد اسبوع آه، وبعد كده نزل آه، من الطياره وفضل ماشي لوحده سرحان حتى كان في معاهم عازف الكمان آه، آه، تبع تابع للفرقه المسائيه كان معاهم في نفس آه، الطياره وبيساله بيقول له هو الضيف ماله قام رادد عليه عازف الكمان وقال له ده شكله كده هيموت هما كانوا بيهزروا يعني بيضحكوا بيقولوا كلمه كده لان يعني الضيف احمد كان شارد كده و- وشكله مش طبيعي يعني وفعلا آه، عايزه اقول لكم ان سمير غانم بيقول روحنا وكل واحد استريح في بيته والساعة 3 اتصل بيه جورج سيدهم وقال له آه ان الضيف احمد آه توفى تعيش انت آه مع وفاة الضيف احمد سنة 1970 آه الفرقة حصل فيها هزة كبيرة جدا زي ما قلت لكم ان الضيف احمد هو فعلا كان العقل المدبر والمفكر آه للفرقة وكانت مسرحية لكل واحد عفريت
الفيلم اللي هتشوفوه دلوقتي فيلم ما فيهوش ضحك ما فيهوش اغاني فيلم كله نكد كله غم يعني فيلم واقعي
هو فعلا كان فيلم واقعي كله نكد وغم يعني ال- ال- المسرحية فعلا آه، كانت آخر حاجة عملها آه، جورج آه، الضيف أحمد ومات آه، قبل ما يكملها آه، عايزه اقول لكم ان الضيف احمد آه، كان انسان مثقف جدا وده بشهاده معظم الفنانين اللي عاصروه يعني عادل امام سمير غانم جورج سيدهم ده لانه كان آه، بيدرس فلسفه وكان مثقف جدا يعني آه، على حد علمهم ان هو كان مش مجرد آه، ممثل عادي وشكله بسيط وممكن تتجاهله في ال- الكلام لا ده كان مثقف جدا لدرجه ان هو كان واخد آه، الكاس آه، الجامعه آه، اللي هو الكاس اللي كان بينظمه آه، يوسف وهبي آه، كل سنه لفرق التمثيل في الجامعات كان واخد الكاس آه، في سنه من السنين آه، عايزه اقول لكم ان في آه، لقاء تلفزيوني مع آه، الضيف احمد وكانت سلوى حجازي والكاتب الكبير آه، ثروت اباظه فطبعا يعني ثروت اباظه كاتب كبير جدا والضيف احمد كوميديان فراجل كوميدي يعني ما- ملوش في ال- في الكتابه او حاجات زي كده فسلوى حجازي بتقول له آه، احنا بقى في اخر اللقاء و- و- وعايزين ننهي اللقاء بشكل كوميدي آه، فثروت اباظه يعني قال له آه، يعني بي ما تفهمش يعني هو بيحاول يختبر او بيحاول بيقول له يعني آه، عايز يفهم هم عاملين ال- المسرحيه دي ليه وليه السكتشات دي هل هي فعلا ليها اثر ايجابي على الجمهور بتاثر فيهم آه، مفيده ولا لا آه، فعلا لقى قدامه الضيف احمد بيتكلم بمنتهى العقلانيه بيتكلم بمنتهى الثقافه مش مجرد آه، ممثل وبس لا آه، كان بيتكلم عن آه، مسرح نجيب الريحاني والفرق ما بين مسرح نجيب الريحاني والفرق ما بين آه، المسرح دلوقتي آه، اتكلم بطريقه انسان واعي انسان مثقف انسان فاهم هو بيقول آه، ايه آه، وفعلا اشتغل آه، اشتغلوا فتره بعد ما مات آه، جورج آه، بعد ما مات الضيف احمد اشتغل ثلاثي اضواء ال- آه، لا ثنائي بقى اضواء المسرح آه، مع بعض جورج وسمير غانم مسرحيات زي المتزوجون زي موسيقى في الحي الشرقي آه، وبعد كده آه، يعني آه، افترقوا وكل واحد ابتدى يشتغل لوحده ولكن تحت اسم ثلاثي اضواء المسرح آه، بعد فتره اصيب بقى آه، جورج آه، سيدهم بشلل تام وده كان سبب آه، حرق مس- آه، المسرح بتاعه في آه، الثمانينات آه، مسرح الهوسابير واللي كان بيمتلكه ووفاة جورج سيدهم عن عمر 82 عام 27 مارس 2020 ودي كانت نهاية ثلاثي أضواء المسرح بس دايما احنا فاكرينهم لأنهم فعلا ما يتنسوش ودي كانت آخر حاجة معايا أو آخر كلام عن ثلاثي أضواء المسرح أشكركم جدا آه، كانت معاكم بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة 3 ونص وكان زمان مع السلامة
بالي بالك خدنا اجازه عايزه اسالكوا ليه هذا لماذا احنا في بالك خدنا اجازه ونقضيها في ايه وفي ايه تبقى بفايده وفيها لذاذه ونقضيها في ايه وفي ايه تبقى بفايده وفيها لذاذه قولوا لماذا مش ناقصين أسئلة ومتاع طول السنة نسأل ونجاوب تحريرية على شفوية كهربائية على مدنية عمارية على زراعية ميكانيكية على كيماوية جغرافية على تاريخية هندسية على عملية حيكم حيكم اهدوا شويه دي مساله كده هو وديه واللي يجاوب اجيب له هديه كان كده نسمع أسئلتك ونجاوب على كل لماذا ونسميك كمان أستاذة انت يا هذا قول لي لماذا خدت اجازه رد يا كرشو على الأستاذة هي دي يا اختي عايزه سؤال دي مساله سهله ومعروفه علشان طبعا الاقي مجال تشبع فيه بطني الملهوفه حله محشي فلوي بطاطس شربة فرخه اروح فيها غامص والتزكيه والملوخيه الماضيه الاستيجيه علشان هذا اخد اجازه ده كلام برضه يصح تقوله ما انتش عارف
لا مش عارف كتر الاكل ده ايه ممنوعه ما انتش عارف لا ما خبرش تعالى وترقص في المستشفى على المسروق واللقمه الناشفه وقليل المندحه بجنازه بقى بالسمه دي تبقى اجازه وانت يا هذا قول لي لماذا خدت اجازه رد يا نبغي على الأستاذة
أنا قريت في مجلة ريفية تصدر في أمريكا اللاتينية ايه اللي قريته كل أجازة صيفية أو لو حتى كانت مرضية أقضيها في نقص علمية وطرى أو عبر عقلية ماذا وإلا راحت أبدين يبقى غذائي من البرسيم ماذا وإلا هيبقى بيه يبقى غذاهم للبرسيم وانا مش عاوز الا وماذا علشان هذا اخدت اجازه وانا مش عاوز الا وماذا علشان هذا اخدت اجازه انا عارفه انك كذاب وثقافه